عظيم حديث قدسي قويم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية تكلمنا المرة اللي فاتت عن المؤمن الذي أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه يا رب يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين النهاردة والليلة دي هنتكلم بقى عن الصنف الثاني يا رب ما يجعلنا منهم عن الذي كره لقاء الله فكره الله لقاءه قلنا الحديث المرة اللي فاتت رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت أمنا عائشة يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس ذلك يا عائشة ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاء بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه تعالوا نشوف بقى الكافر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين إذا حضرته الوفاة إيه اللي بيحصل نزل إليه ملائكة سود الوجوه ومعهم مسح من النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فإذا ما جلسوا منه مد البصر وأرادوا أن يجهزوا روحه لملك الموت هذه الروح أو تلك الروح عياذا بالله تستعصي عليه مش عايزة تخرج خالص لكنها تظل عند الحلقوم فإذا جاء ملك الموت عليه السلام قال يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتهرب الروح تن- تفضل الروح كده يعني عياذا بالله تتفرق في الجسد في العروق مش عايزة تخرج ليه كره لقاء الله فكره الله لقاء عكس بقى روح المؤمن يا رب اجعلنا منهم يا رب روح المؤمن بقى ما شاء الله تخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء كل يسر وسهولة لأنه مشتاق للقاء ربنا سبحانه وتعالى روح الكافر بقى ت- عياذا بالله تتهرب أو ت- أو تتفرق في عروق هذا الإنسان فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول عارف حضرتك لو في حتة حديدة مشرشرة كده واخد بالك وحطيتها جوه قطعة صوف مبلولة تيجي تطلعها منها تفضل تقطع في الصوف هكذا يحدث للكافر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فإذا ما خرجت الروح بصعوبة ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فإذا بالملائكة يأخذونها من يد ملك الموت ويضعونها في مسح من النار فتخرج منها كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه الخبيثة فيقولون روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا شوف الفرق يا جماعة يا ريت يا جماعة نراجع نفسنا اللي ما بيصليش يرجع يصلي واللي بيعق أمه وأبوه يبرهم واللي مش لابسة حجاب تلبس حجاب واللي ما بيتقيش ربنا في, في أكل أولاده بيأكلهم من الحرام يأكلهم من الحلال ويتوب إلى الله واللي واكل فلوس الناس يرجعها لهم واللي أخلاقه صعبة يخلي أخلاقه طيبة عشان يكون قريب من النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم شوف الفرق بين ده ومن ده وفي النهاية الإنسان مهما جمع ومنع ومهما كان عنده من المال ومن المناصب ومن الجاه ومن الصيت ومن الشهرة ومن العز ومن العيلة ومن النسب ومن الحسب كل ده والله سيتركه يقول حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم يتبع المؤمن أو يتبع المسلم ثلاثة, ثلاثة ماله وأهله وعمله شوف قد ايه فيرجع اثنان يرجع ما يرجع ماله واهله الاثنين مش هينفعوه واخد بالك ولا يبقى الا عمله إيه اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك القبر صندوق العمل الخير اللي هتغرسه هنا هتلاقيه مغروس لك ومزروع لك في القبر هتجني كل الخير في القبر يا رب اجعل قبورنا جميعا روضه من رياض الجنه فهذا الإنسان الكافر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين تخرج منه كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض يقول روح من هذه يكون روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها فإذا ما وصلوا إلى السماء الدنيا يستفتحوا من أجل أن تفتح له السماء الأولى ثم الثانية إلى الثابع إلى السابعة فلا يفتح له أبواب السماء تقول الملائكة روح من هذه فيكون روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه فلا تفتح له أبواب السماء قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ديت ساعة إيه؟ ساعة طلوع الروح إلى السماء بعد الموت خد بالك بقى ويوم القيامة ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة حالة مستحيلة كأن ربنا بيقول لك لو حصل دي يبقى ده هيخش الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول لك لو قدرت تجيب جمل عارف حضرتك الجمل الكبير ده لو قدرت تدخل الجمل من ثقب الإبرة سم الخياط يعني ثقب الإبرة لو قدرت تدخله في ثقب الإبرة اللي بتخيط بيها ديت وطبعا مستحيل هل ممكن جمل يخش من ثقب إبرة ده مستحيل ده مش هيحصل أبدا عشان كده بيقول لك الكافر مش هيخش الجنة أبدا ده قول ربنا سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فهذا الإنسان لا تفتح له أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يا رب عافينا يا رب في القبر المهاد اللي هينام عليه من النار والغطاء اللي- اللي- اللي- عياذا بالله اللي- مهاد ومن فوقهم سبحان الله لهم من ده- يعني مهاد و- وغواش وفراش و يعني اللبس من النار والغطاء من النار والفراش من النار يا رب عافينا يا رب بالله عليك الدنيا تستاهل ان احنا ننسى موقف زي ده ونفس القبر ممكن يبقى ان احنا جنه وروضه من رياض الجنه مش قد ايه فهذا الانسان ربنا يعافينا ويعافيكم نسي اخرته واتغر بالدنيا وانشغل بالدنيا وكفر بالله سبحانه وتعالى رفض أن يسجد لربنا رفض أن يتبع نبينا كفر بهذا الدين وكفر بالله عز وجل وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالقرآن فكان هذا جزاؤه عشان كده يا جماعة كل واحد لازم يقف يقف وقفة مع نفسه هذا الكافر عياذا بالله بمجرد ما يجوا يفتحوا له أبواب السماء الأولى فلا تفتح له أبواب السماء ففي تلك اللحظة يكون هذا الإنسان خلاص غسلوه أهله يعني وكفنوه وخدوه على القبر عشان يدفنوه أول ما يدفن مباشرة الروح بقى بتاعت المؤمن كانت بتنزل بالراحة وبعدين توصل وتخش الجسد دوت لأ دوت لما الملائكة ترفض ترفض إن هي تفتح له السماء الأولى فيسيب الروح فترتطم من السماء الأولى إلى الأرض فترتطم في جسده تخيل حضرتك روح بترتطم من المسافة دي كلها من فوق من عند السماء الأولى لحد القبر وترتطم في الجسد ثم يأتي منكر ونكير ملكان فيسألاني ثلاث أسئلة قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت لو إن واحد عنده سبع دكتوراه ومش مؤمن مش هيعرف يجاوب ولو إن رجل أمي لا يعرف الكتاب ولا القراءة لكنه مؤمن هيجاوب لأن ربنا اللي قال كده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فهذا الإنسان يأتيه منكر ونكير في صورة صعبة يأتوا للمؤمن في أجمل صورة ويأتوا للكافر في أقبح صورة زي ما ملك الموت يأتي للمؤمن في أجمل صورة ويأتي للكافر في أقبح صورة فيسألاني من ربك فيقول ها ها لا أدري ما دينك ها ها لا أدري من الرجل الذي بعث فيكم ها ها لا أدري فيقولان له لا دريت ولا تليت فيفتح له فتحة من الجنة يا شيخ محمود ده, ده راجل كافر هتفتح له فتحة من الجنة أي أيوة والله فتحة من الجنة باب للجنة كده فيفرح ما احنا ما نجاوبش على الأسئلة فيفرح فيقولان له لا تفرح كان هذا مصيرك وكان هذا بيتك في الجنة لو كنت آمنت بالله أما إذ كفرت بالله فتغلق فتحة الجنة وتفتح فتحة النار فيأتيه من سمومها ومن حرها ثم يأتيه بعد ذلك ربنا عافينا وعافيك يا رب رجل أسود الوجه أسود الثياب منتن الريح فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالشر فيقول أنا عملك الخبيث أظل أمامك إلى يوم القيامة المؤمن تمر عليه فترة القبر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر الكافر تمر عليه فترة القبر اللحظة بلحظة لو مدفون من أيام سيدنا نوح يفضل في قبره ملايين السنين لو مدفون في عهد قبل يوم القيامة بعشر تلاف سنة يحس بالعشر تلاف سنة المؤمن من شدة فرحته من الخير اللي شافه يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي الكافر وهو بيعذب في قبره ربنا يعافينا ويعافيكم يقول ربي لا تقم الساعة إنه عارف إن اللي هناك أصعب من اللي هنا واحد يقول لك بس يا شيخ محمود ده في ناس بتقول مفيش عذاب في القبر أقول لك لو هتنكر عذاب القبر يبقى من باب أولى تنكر نعيم القبر وبعدين حاشا لله ربنا بيقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين معقولة إن المؤمن يخش القبر والقا... والكافر يخش القبر والاثنين ينعموا طب وكان لزومها ان ده يؤمن وكان لزومها ان ده يكفر ما دام ما فيش فرق بين الاثنين صح كده يا جماعه طب لو ان في الاخره ما فيش جنه ونار وما فيش حساب والكافر يجي يعني خلاص يعني بيتحاسب اجمل حساب وال... والمؤمن يجي يتحاسب اجمل حساب وما فيش بقى نار خلاص وفي جنه مثلا والاثنين يخشوا الجنه تخيل كده لو انت بتؤمن بربنا وبتعبد ربنا وليل ونهار في عبادة ربنا واحد تاني ليل ونهار بيكفر بربنا وربنا يا جماعة كنتوا الاتنين في الجنة بالله عليك ده يبقى حاشا لله حاشا لله ان ربنا يسوي بين المؤمن والكافر ربنا يا رب ينعمنا جميعا في قبورنا ويجعل قبورنا يا رب روضة من رياض الجنة يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم يا رب مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى الكلام ده كله محتاج ان كل واحد فينا يقف وقف مع نفسه ويسأل نفسه يا ترى أنا عايز قبري يبقى شكله إيه من دلوقتي افرش قبرك بالعمل الصالح افرشه بالأخلاق الطيبة افرشه بالخير اللي هتعمله عشان في النهاية إن شاء الله اللي هتعمله هنا والله العظيم هتلاقيه هناك ربنا يجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله يا الله مولانا رؤوف رحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم